أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في برنامج البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم جناب القمة زكريا بطرس أهلا وسهلا اهلا بك مرحبا
كما تعودنا في حوارنا حوار الحق حوار الدلائل والبراهين أن يكون كلامنا أولا بالصلاة لكي ندعو روح الله بيننا ولا يكون الله في وسطنا ويرينا إرادته فينا وفيكم ولنسأل جناب القمص أن يبدأنا بالصلاة امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا داعي الخطاه للخلاص وللموعد بالخيرات المنتظره انها الان يا رب ساعه ساعه حاسمه يا سيد في حياه الكثيرين الوقت وقت مقبول واليوم يوم خلاص يا إلهنا كما قلت لنا فليتك يا رب تقرأ على كل القلوب حتى تنفتح ليك وتقبلك يا إله المحبة وتتمتع بخلاصك تتمتع بالفداء تتمتع بالبركات تتمتع بالبنوة تتمتع بالحياة الأبدية تتمتع بالحرية فلتشرق بالنور في قلوب الكل لمعرفتك يا مصدر الخير والبركة والنعمة لتخلص على كل حال قوم أمامك يا رب أبنائك وبناتك لا تسمح بأن تكون الكلمات مجرد كلمات في الهواء لكن اسمح يا رب أن تقرع بها على القلوب فتنفتح ويدخل ملك المجد لك كل مجد وعظمة من الآن والى ابد الدهور كلها امين
آمين كما تعودنا سنبدأ حلقة اليوم باختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور من حظيرة المتروكين إلى حظيرة المد... الموعودين والمدعوين آه الأخت باترفلاي من الجزائر الشقيق وهي قد عبرت واختبرت المسيح في حياتها فلنسمع اختبارها تفضلي يا admin ربي يباركك اديها المايك لو سمحتي امين
إيه، حاضر يا احمد ومبسوطين ان احنا نكون معاكم في الحلقه دي Butterfly مبسوطه ان انا اسمع كخ- اختبارك اختي اتفضلي معاكي المايك
وسلام لجميع ال- أهلاً بك.
المسلمين كمان اللي معانا مرحبا.
واشكركم عشان طلبتوا مني ان ادي الشهادة بتاعتي عشان انا ببقى دايما مبسوطة لما اخوة بيطلبوا مني ادي الشهادة امين عشان مجد كل الله.
المجد الرب وعشان كل ال... الاخوة المسلمين اللي احنا من مهما كان لحمنا ودمنا وبنحبهم كتير امين آه، أنا زي ما قال الأخ آه، من الجزائر ولدت اتولدت في الجزائر العاصمة وكبرت وعشت هناك كتير ومن عيلة طبعا مسلمة في عيلتي آه، هم بيحبوا الرب آه، يعني الإسلام وبيحبوا ربهم و- ورسولهم بس أنا عمري ما كنت شفت بابا ولا ماما بيصلوا مع إن هم ناس طيبين مش عشان بابا وماما بس كانوا بي- مربينا بال كويس وبيحاولوا يدونا حب وادونا كتير حب وما كانش ناقصنا حاجة و... وبابا كان بطريقته الشرقية ربنا حلو وبصراحة أشكره عشان طلعنا كلنا ناجحين آم، في لما كنت صغيرة كنا بنروح في الحي بتاعنا كانوا في كنائس ف طبعا في الجزائر الن- الناس مسلمين بس الاسلام بتاعهم تقليدي كتير ف- واحنا صغار كنا بنروح لل- ال- للكنيسه المدارس الاحد ما كانوش بيمنعونا و- وبصراحه من من ط- من ناحيه عيلتي يعني اخوالي آم، اخوالي كانوا بيعرفوا كتير م- مرسلين فكنا بنروح عندهم ومع اولاد الحي وولاد خالتي وكل حاجه فكنا بن وانا صغيره كنت بروح كتير هناك معاهم واللي أثر فيا وأنا طفلة صغيرة إن طريقة التعليم كان كتير فيه حب عشان كنا يوم ال- في العطلة الصيفية كنا كمان بنروح لل- للمسجد عشان نتعلم القرآن وكان المدرس اللي بيعلمنا القرآن الشيخ كان بصراحة ما كانش بي وأنا أنا اللي كنت حاسة بيه كده كان بيضربنا لما ما نتعلمش كويس بطريقة ما كنتش بحس يعني ب- بحب منه ولا من طرفه و... و- فهو ده طريقة التعليم كانت آه، هي اللي أثرت كتير فيا وأنا صغيرة ف وزي ما قلت لكم من ناحية إخواني كانوا في إخ- م- اللي آه، قبلوا الرب بس آه، خسارة بعد ما عشان المراكز وكل حاجة سابوا الرب في بعض اللي دلوقتي م- بقوا ملحدين في كمان ده رجعوا للإسلام ف آه، أنا أنا ما كانتش عندي تجربة يعني في الدين الإسلامي أو في المسيحية بس كانت بإحساس كده وكبرت كده فحبيت ال- ال- المسيحيين حبيت ال- الإيمان ده وكبرت معاه وعيلتي ما كانتش بتشوف مشاكل عشان كل كل في العيلة كانوا كده وبعدين لما كبروا اللي سا... لما اتجوزت سابت المسيح واللي عاوز مركز كمان فهم كانوا فاكرين ان انا كمان ممكن لما اكبر حس- حسيت كده بس لما ابتديت اكبر بقى الايمان بتاعي اكتر وكنت ب- بعلن كده في ال... في, الم... في مع صحباتي وبحب ابشر و... فابتدت المشاكل في البيت مع اخويا خصوصا الكبير ابويا ما كانش بصراحه شديد بس ما كانش بيقول لاخويا لا هو كان شوية ضعيف قدام اخويا الكبير فما كانش بيقوله لا وبعدين كان مش عاوز هو كمان الفضيحة فحصلت مشاكل كتيرة ومش عاوزة أخ- ادخل في المواضيع دي عشان كل الم- المؤمنين اللي معانا اكيد وعاشوا نفس الشيء فيضرب وقفل على ال- عليه في البيت فانا عشان ما بقاش في مشاكل كتير فقلت الاحسن اني بصراحة كان في ال- عندنا في البيت كانت نار شاعلة كتير ف وكنت ما بحبش اشوف ابويا حزين كده لما اخويا بيضربني لما اروح اجتماعات او مؤتمرات فما كنتش عاوزه اخلي بابا يحزن ولا ماما فانا فضلت ان انا ابتعد شويه وخصوصا اخويا كان عنده مركز وفي م- اخوه م- مسيحيين كانوا عاوزين يتدخلوا فهددهم فالاخوه المسيحيين اه، سابوني فزمان في الوقت ده ما كنتش حاسه حاسه وفاهمه ليه عملوا كده فزعلت منهم كتير بس جوايا كان الإيمان و... وقلت هم هناك بعد عني مش... وأنا م- إيماني في قلبي وخلاص ف... وكانت عندي ست هي كان أعتبرها زي ماما الروحية هي كانت الوحيدة عشان بتعرف عيلتي من زمان وتعرف آه، كل العيلة فكانوا بيحبوها وبيحترموها ما كانوش بيمنعوني ان انا اروح عندها فلما كنت بحتاج حاجة روحية ولا مثلا اروح عندها فال الر- الرابط اللي كان بيني وبين الإخوة كانت هي بس كانت بتدي أخباري عشان بعدين في ال- لا- بعد سنين طويلة عرفت إن كانوا كتير بيصلوا عشاني ف هي الوحيدة اللي كانت معايا وكانت لما عاوزة أصلي ولا أقرأ كتاب يا ما كتاب اتقطع في البيت لك- طبعا في البيت ما كانش عندي كتاب مقدس كل مرة بيقطعوه فكنت بروح عندها فأخرت كتير ابتعدت عنهم هو إيماني في قلبي وخلاص وأعيش عيشة مزدوجة آه، ما أقولش طبعا إن أنا مسلمة وأقعد آه، أصلي على محمد ولا حاجة عشان دي كانت صعبة عليا أنا أقولها بس آه، آه، المهم إن الناس ما تعرفش إن أنا مسيحية وعايشة مع أهلي وخلاص بس بعد سنين شوية بعد سنين قليلة بابا مات بالسرطان ف وأخويا سنة بعديه عمل حادث ومات أخويا الكبير فهم لما ماتوا طبعا هو صح بالجرح ابتديت أحس بشوية حرية حرية في عيش ال- إن أنا أعيش إيماني فرجعت للإخوة والإخوة في الأول كانوا خايفين مني بس بشويش الأخت ال- الأم الروحية دي عن طريقها عرفتني بم- بأخت مرسلة كمان وبقت صاحبتي وبها رجعت للإخوة وبها ال- أنا أفهمهم الإخوة لما عملوا كده بس عشان في البلد صعب وكانوا عارفين المشاكل اللي حصلت مع أخويا فما م- خافوا فبعدين بيها أنا قدرت أرجع للكنيسة وبقيت آه، آه، آه، كويسة وإيماني و- وماما كانت عارفة وما كانتش بتمنعني ولا كانت بتقول حاجة وكانت بيعجبها عشان آه، هو لما بابا مات واخويا مات يعني العلاقة ابتدت قوية كمان كان عندي اخويا تاني أك- كبير بعد بعدين هو هو كان هو مسلم قوي وبيطبق الاسلام وايمانه بقى تشدد اكتر وبقى مو- م- مسلم اكتر زي بالظبط ع- لما مات بابا واخويا هو قرب اكتر للاسلام و فمرات كان بيقول لي انا بصلي بدعي لك اقول له انا كمان بصلي لك ف ال- المهم آه، كنت ب- رجعت للكنيسة و... وما كنتش عاوزة عشان أنا كنت بعيدة عن الإخوة وخافية إيماني فقلت أنا لا مش هرجع للكنيسة الأندر جراوند أرجع للكنيسة الرسمية المعروفة ع- مش لازم أنا أب- آه، أخبي لا اللي يخ- آم، مش كويس إني أنا أخت- أخجل ب... ب... بإيماني وأخجل بالمسيح أروح للكنيسة واللي يعرف يعرف هو في ميزة في الجزائر إن إحنا لما نروح في ال- للكنيسة الرسمية أو ل- لاجتماع صلاة يعني ما بنخافش من الحكومة أو ال- من أي حد إحنا ممكن نخاف من من الشعب البسيط اللي ممكن حتى الشعب البسيط هو مش ح- مش هخاف منه بس ممكن يحرضوه يدوا له فلوس هو ده ال- أو ممكن نخاف من جارنا يزعل و... و... وهو ي- ممكن ي- هم ليهم عار بس بس فأنا كنت بروح الكنيسة ما يهمنيش ف مسلم ب- ناس بتقتل في كل كله بيقتل في, في بعض وأب يقتل ابنه أب ابن يقتل أبوه فكله مشوا وبعدين أنا كمان ربنا رتب وسبت البلد وطلعت أوروبا عايشة في أوروبا ولم بصراحة أنا الإسلام ما كنتش أعرف عنه خالص لا أعرف يعني في حاجات كانت بتأثر فيها وأنا طفلة صغيرة مثلا لما إحنا ن- مش هنروح للجنة عشان بنكذب لما هنعدي من صراط المستقيم كانت جدتي بتحكي لنا عن هنعدي على خيط عشان نطلع على الجنة ممكن ندخل ندخل جهنم وح- يعني كانت في حاجات بترعبني وأنا طفلة صغيرة بس آه، ما كنتش بحس بأمان بس ما كنتش بعرف ولا غامقة في الدين بس آه، لما طلعت أوروبا بقيت آه، عرفت كنيسة ع- مصري عربي عربية ومعربة وبروح هناك حتى لو في الجزائر الترانيم بالفرنساوي والوعظ بالفرنساوي والقداس بالفرنساوي بس لما جيت أوروبا كنت نفسي أبقى في الم- ميدان شرقي عرب عربي عشان ما أحسش بالغربة كتير وطبعا هناك ابتديت أح- أكتشف شوية شوية مع الشرقيين عشان هم بيعرفوا أكتر و... وربنا باركني كتير و... و- وعالجني كتير ع- من الجروح ال- يلي عشتها في الجزائر عشان آه، فقدت ح- ع- الأحباء اللي أنا ب- بحبهم كتير و... وكمان حتى لو الناس اللي ما بعرفهمش بس أهلي مجروحين كل مجروح و... وباركني اتجوزت هنا وانا كنت ما كنتش عامله انا انا هتجوز بس ربنا اداني جوز مؤمن هو ساعدني كمان و... واداني خدمه حلوه بحبها كتير وبصراحه آه، ال... ال... لما عرفت ال Paltalk كمان ال Paltalk اشتغل فيه معايا كتير كتير مع ان انا بقالي يعني تقريبا ست سنين وانا مع ال... في الخدمه بس آه، ما كنتش مش زي مع ال Paltalk اللي ك- خلاني اكتشف الاسلام واول يوم دخلت اتصدمت انا امبارح لما سمعت ال- الاختبار بتاع الاخ ادم بصراحة هو كان مسلم واتصدم انا كمسيحية واتصدمت فما بالك لما يكون المسلم يتصدم طبعا ف ال- ال- ال- البالتاك ساعدني كتير ان انا اكتشف الحاجات المعفنة الحاجات الغلط الحاجات اللي بصراحة بتاع جه- جهلاء و... وانا بصلي للاخويا هو كلمته عن البالتاك وعرفت انه بيدخل بنكنام بس لما كلمته ما رضيش يديني النكنام وممكن بيسمع في- مع فينا دلوقتي وهيعرف صوتي بس انا ما كنتش عارفه ان انا حد الشهاده بتاعتي اليوم وهو هقول له وهيسمعني في الحلقه الخامسه عشر خصوصا و- وان شاء الله ربنا يخدم في قلبه ويخدم في جميع ال- الاخوه المسلمين و... وال- وشكرا كتير كتير وربنا يبارككم وميرسي كتير ابونا زكريا وتقبل sorry ما بعرفش اقولها بالمصري زي ما بيقولوا تقبل الآية دي ميرسي كتير أبونا ميرسي كتير أخوة تعيش الرب يبارك حياتي يا- يا أختي آه، نعم أيها العبد الصالح ادخل إلى فرح سيدك آمين.
آه، نسمع آه، تعليق جناب القمص زكريا بطرس على الاختبار الرائع دوت
آه شكرا جزيلا الحقيقة تعزيت جدا يا باتر فلاي من الاختبارات اللي أنا سمعتها على مدى 15 حلقة كل حلقة وكل يوم اختبارات جديدة وجميلة ورائعة وعميقة مميزات اختبارك آه، التربية الحلوة اللي انت تربيتيها في بيت آه، مسلم طيبين آه، احنا ما احناش ضد المسلمين بالعكس احنا بنحب المسلمين احنا بنخاف على المسلمين من التعاليم آه، اللي انت سميتيها انها مع- معفنه فلكن حلو قوي ان احنا نسمع انك انت نشأتي في بيئه طيبه و... وابوين حلوين وتربيه حلوه دي بركه كبيره قوي وبعد كده كبر ايمانك آه، برضو دي حته مهمه قوي ان الايمان ينمو ويتقدم فلمسه جميله قوي في اختبارك واضحه نمو الايمان ثم ايضا من ملامح آه، اختبارك وهو المشاكل صراعات لازم تحصل صراعات ومشاكل مع الاخرين لكن ربنا بيسند فيها وكانت حكمه منك انك انت تبتعدي قليلا عن الجو آه، كان تصرف حكيم بكل تاكيد وبرضه من ملامح الاختبار بتاعك تاثير الاشخاص المؤمنين في حياه الاخرين السيدة المسيحية المؤمنة واللي عرفتك على أخت تانية آه، مؤمنة دي شيء رائع عشان كلنا ناخد بالنا من ان احنا ممكن نكون مؤثرين في الاخرين وتأثير قد لا نراه تأثيرا كبيرا لكن مجرد علاقة شخصية حبية مع بعض الناس بتخلي فيه بركات كبيرة ونفوس بتاتي للرب كتير ايضا من ملامح اختبارك اللي هو عدم الإحساس بالأمان صحيح مشكلة في حياة الإنسان إنه ما بيحسش بالأمان لكن الإنسان لما بيجي للمسيح بيؤمن حياته من كل جانب ثم أيضا من ملامح هذا الاختبار شفاء الجروح الداخلية لقطة جميلة أوي أوي آه، إن الله بيشفي الجراح الداخلية آه، من الإهانات وال الاكتئاب والشفقة على النفس أمراض كثيرة داخلية لكن الرب بيعالج واحدة فواحدة وأيضا بشكر الله إن هو فتح عينيك إنك أنت تصلي من أجل أهلك ومن أجل إخواتك والباقي في حياتك في آه، الوالد وأخوك الكبير ولو إنها جاية متأخرة لكن ربنا يعزي قلبك على طول نشكر الله من أجل شهادتك عن عمل البالتوك انه بيكشف الحقائق على حقيقتها وبيوري المفاسد بتاعه التعليم واللي انت عبرتي عنها تعبير رائع الحتت المعفنه معفنه من طول كتمتها فعفنت اكتر ما هي هي فاسده وبيضه لكن لما بتتعرض للهواء كده بيشفى منها الناس شكرا ليكي ولاجل اختبارك واهلا وسهلا أهلا بيك يا فندم. آه، شكرا جناب قمص آه، كما تعودنا س- سيخوض جناب القمص في موضوع من المواضيع الهامة وهو مصادر القرآن كمصدر من م- من مصدران الرئيسيان من في مصادر الإسلام وهذا الموضوع شائك ولنا جميعا أن نتعلم من آه، جناب القمص تفضل يا فندم اهلا بيك شكرا انا اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن ثلاث مصادر من مصادر القران الاساطير الخياليه الاسرائيليات الشعبيه ثم الشعر الجاهلي في الجزيره العربيه النهارده عايز اضيف ثلاث مصادر من مصادر القران وتعاليم الاسلام اولا الاساطير الفارسيه ثانيا التعاليم الوثنيه والمعتقدات الوثنيه سواء الحج او الحجر الاسود ودولة اللي فجروا الدنيا في أرض مصر وفي البلاد العربية وعلى رأي سيد المسيح لما قال جئت لألقي نارا فماذا أريد لو اترمت هو ده اللي احنا عايزينه فأنا ألقي أيضا باسم المسيح نار علشان خاطر تشتعل وعلشان خاطر تنور والناس يعرفوا الحقيقة فين آه، اخد الاساطير الفارسية الاساطير الفارسية ايه الاساطير الفارسية اللي تأثر بيها الاسلام اوعى تتصدم انا بقول اهو اللي قاعد ويايا وخايف على نفسه يجيله سكتة قلبية او يتصدم يطفي الفلتوك ويروح ينام احسن له لكن اربط الحزمة شدد عزيمتك قوي واستقبل الصدمات من الاساطير الفارسيه في الاسلام قصه الاسراء والمعراج سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ملطوشه من اسطوره آه، فارسيه في كتاب اسمه ارتويراف نامك مكتوب باللغة البهلوية كتب من 400 سنة قبل الهجرة وقبل محمد فإذا لطش العملية لها لطيفة قوي فسبحان الذي أسرى بعبده وراح السند والهند وبلاد اليمن بس هناك في السماء يعني أي حاجة تانية غير الإسراء والمعراج آه طبعا كل الحاجات اللي لها مقابل في قصة الإسراء والمعراج ملاك اسمه شا- صاروش والإله اسمه أرمزد وكلها يعني نقل مسطرة وحتى في عبارات منقولة بنصها في آه، من هذه الأسطورة سورة آه، أسطورة الإسراء والمعراج ما هياش بس أسطورة فارسية ده أسطورة أيضا هندية ما الدنيا مليانة أساطير وهذه الأسطورة الهندية أسطورة الإسراء والمعراج موجودة في كتاب إندرلو كاكمتم معناها السياحة إلى عالم أندره يعني إلى الله سبحانه وتعالى بتاعهم يعني أندره آه إله الجو وذكر فيها اسمه أرجنة و- قريبة من الجنة يعني وشجرة تسمى حوابة وهناك برضو شجر في الإسراء والمعراج كثير هذا أول شيء من الأساطير الفارسية والهندية والأمر الثاني الذي أخذ إلى الإسلام من هذه الأساطير الفارسية هو ها تاني شدد الحزام الحور والولدان حور العين والولدان مأخوذة من الأساطير الفارسية وهي موجودة في كتب الزرادشتية وفي كتاب بالضبط اسمه آه، أرواح الغادات غادة يعني حور موجودة هناك واللي اتخذ منها بنفس ال- الكلام آه، حور العين وامثال اللؤلؤ ال- المكنون آه، وهكذا الامور بتاعت حور العين والولدان المخلدون جت منين ما ما فيش في العهد القديم ولا العهد الجديد ولا في الشعر الجاهلي طب ندور بقى ونعبش ونلاقيها فين نلاقيها في الزرادشتية وفي كتب قدماء الهنود ايضا في حاجة تانية برضو خدوها خدها آه، نبي كان واسع الثقافة الحقيقة الراجل ده والبركة في رواد ال- الجزيرة العربية من كل الجنسيات والجهات موضوع الجن الجن مأخوذ أيضا من آه، الكتب الفارسية في كتاب أ- أفستا كتاب الزرادشتية المقدس ودستور ديانتهم ومكتوب عنه انه جني جني قريبه من جن ومعناها روح شرير آه، فهكذا اخذوا من هذه الديانات الحاجات كتير انا مش عايز اطول في موضوع الاساطير آه، الفارسيه والهنديه لكن انقل بقى اخش على الايه على المفيد وهو العقائد والشعارات والتقاليد والعادات الوثنيه في الجزيره العربيه وبرضه ما صدم الكثيرين واخاف ان حد يصدم برضه من الموجودين بيسمع لاول مره هو فريضه الحج فريضه الحج فريضه من ايام الجاهليين وكانوا بيحجوا ويروحوا بيت الله الحرام والكعبه هذا الكلام موجود في كتاب الدكتور علي حسني الخربطلي في كتابه الكعبة على مر العصور صفحة 24 وده موجود بسهولة في سلسلة اقرأ مارس سنة 1967 ويتكلم عن موسم الحج في الجزيرة العربية الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام الجزء الخامس صفحة 223 يتكلم ويقول أن يقول بالنص كده أن هناك علاقة كبيرة بين كلمة حج المأخوذة أصلا من فعل الاحتكاك فهي في أصلها من كلمة حك بالكاف والغريب أن لحد النهارده العراقيون بيقلبوا الجيم الى كاف مش بس في الكلام لا ده في الكتابه اسال اي واحد عراقي ويمكن عراقيين موجودين ويانا يقول لك الجمرك الف لام جيم ميم الجمرك يكتبوها الكمرك ليه لانها كانت بتتنطق الجيم كاف فالحج او الحج كانت اصلا ايه الحك ويؤيد هذا الكلام غيره أيضا كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247 يقول العلاقة بين الاحتكاك والحج بقوله أنه كان يمارس في الحج طقس عجيب وهو الاحتكاك بالحجر الأسود هنا بقى هنخش بقى في منطقة لا يدخلها إلا الكبار للكبار فقط فلو من فضلكم لو في أولاد عندكم موجودين جنبكم في حوالين الكمبيوتر يا ريت تنيموهم يعني قولوا لهم روح نام يا بابا عشان المدرسة بكرة هو بكرة إيه عشان المدرسة بكرة يا بابا ونام علشان خاطر نسمع نتكلم بقى على راحتنا لأن الكلام آه، يعني مش عارف إزاي بيكتبوه في كتب لكن هو كلام يعني حاجة غريبة أوي المهم خلينا نتكلم بقى بص يا حبيبي ايه الاحتكاك بالحجر الاسود دي دي حكاية جواد الدكتور جواد علي يقول انه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر الاسود النساء بالذات بقى مش الراجل اللي يروح يحك نفسه في الحجر لا خد بالك النساء وهو مس الحجر الأسود بدماء مكسوف أقول مكسوف أقول لكن على رأي المثل ما فيش خجل في الدين الإسلامي يلا بدماء الحيض نتيجة احتكاك أعضائهن به وهن عاريات وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح وكان في الكعبة الحجر الأسود يرمز إلى يد الله فكانوا بيروحوا يحتكوا بيد الله عشان ياخدوا بركة الله أعلم دي حاجات شغلانات ده بيقولها الكلام ده الدكتور جواد علي واللي عايز يحاكم يحاكم الدكتور جواد علي انا ما اعرفش هو حي ولا ميت لكن ما تكلمونيش انا ولا تبصوا لي انا قارئ وناقل وناقل الكفر ليس بكافر فروحوا امسكوا في خناق الراجل دوكا مش انا انا ال- ال- الجرايد قايمه عليا من يوميها ولا عمال يقول الحج والحك والح يا عم انا مالي انا مالي انا ليا دخل بالموضوع انا مجرد ان انا بقرا وناقل الكفر ليس بكافر انا بقول ناس كفره بيقولوا كده انا مالي شغلانه طب تعالوا بقى موسم الحج ده اصله ايه في الجاهليه خلينا نوسع الموضوع بقى ونكبره شويه انتوا وراكم حاجه يا جماعه اللي عايز ينام يقوم ينام لكن احنا بنشتغل ماشي في دائرة المعارف الإسلامية رغم أنف المعترضون دائرة المعارف الإسلامية اللي قدم ليها شيخ الجامع الأزهر وقدم ليها حاكم الشارقة شيخ برضه وفي هذا الجزء في صفحة 3465 ويتكلم عن الحج في الجاهلية بيقول ايه بقى هدف الحج في الجاهلية أنه كان يقام في الجاهلية كل عام سوقان في شهر ذي القعدة أحدها في عكاظ والآخر في مجنة وكان يتلوهما في الأيام الأولى من ذي الحجة سوق ذي المجاز وتضيف اقترن في الأسواق العظيمة التي تقام في ختام موسم جني البلح ارتبطت بالحج ومع موسم جني البلح كان هناك معنى آخر للموسم يقول عنه الدكتور السيد القني من الأشخاص اللي أنا بحترمها جدا وأصحاب الآراء الحرة والمستنيرين قال في كتاب الأسطورة في التراث صفحة 165 وما تجيبوش داهية للراجل ده كلام بيقول راجل باحث وعايزين ترجعوا بالكلام ارجعوا جابوا منين لكن هو الراجل ملوش دخل راق- ناقل برضه زي حالاتي كده بيقول تزيدنا اللغة تأييدا في تعبير موسم الحج بأنه كلمة الموسم تعني زمن الاحتفال بالوسم أو احتفالات الخصب أو موسم هي نفس ألفاظ وحروف الموسم نفس الحروف بتاعت المومي بس مع تغيير وتبديل في السين والميم الأخرانية وهي المرأة الموسومة بالزنا مع ملاحظة انتشار الموامس في مكة قبل الإسلام كلام علمي ومنقول من كتب وأضاف قائلا كان هناك الإله هبل وهو إله الخصب وصاحبته طقوس جنسية يبقى مش أنا يا أحبائي اللي أنا بقول إن في طقوس جنسية في الحج مش أنا أنا راجل قارئ بفتح الكتب واقرا وانقل اهو مش انا ده الدكتور سيد القمني في كتاب الاسطوره في التراث ونقلا عن مراجع اخرى يقول وصاحبته طقوس جنسيه تفشت تفشيا عظيما في مختلف تلك المناطق وهذا يدعم قولنا عن وجود عباده جنسيه في عباده الاله مقه اله مكه اليمنيه التي انتقلت الى الكعبه في مكه بعدين يجمل بقى الكلام الدكتور سيد القمني ربنا يديه العافية في نفس الكتاب ويقول كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوث والخصب شفت مش أنا اللي جايب الكلام كلام أهو في كتب كتب إسلامية مش من عندي كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوث والخصب من أجل هذا كان من طقوس الحج أو الحك في الكعبة في الجاهلية الطواف بالكعبة عرايا زي ما ولدتهم أمهاتهم الكلام ده بيقوله الدكتور جواد علي في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ويقول لو عدنا إلى طقوس الحج الجاهلي فسنجد طقسا عجيبا ومثيرا وهو انهم كانوا يطوفون حول البيت الالهي ذكورا واناسا عرايا تماما حفل الجن عرايا تماما ويتساءل البعض ما الداعي لهذا العري ان لم يكن بغرض يستحق العري ولماذا جعل الاسلام للاحرام زيا لا يستر إلا العورة والكلام ده كاتبه آه، علل الشرائع للصدوق الكني صفحة 485 يا جماعة أنا ما بجيبش حاجة من عندي صدقوني الكلام ده كله من كتب ومعروفة وموجودة إلى الآن ده الحج ومن هنا ورايح مش اسمه الحج يا جماعة خلينا بقى نسمي الأمور بمسمياتها اسمه الحك واخدين بالكم والحك في موسم الخصب اه فالكلام ده مش من عندي الكلام ده زي ما وريته لكم بالمراجع والبراهين وموجود على السايت بتاعنا تقدروا تشوفوه ننقل بقى الى حاجة تانية مأخوذة من الوثنية وهو الحجر الأسود نفسه بقى حجر الأسود موقع الأزهر على الإنترنت بيقول الحجر الأسود ده طوله 30 سنتي واسطواني قطر 10 سنتي ده مصيبة سودة صدقوني مصيبة سودة مصيبة سودة بتؤكد الحقيقة العلمية اللي بيقولوها الناس عشان كده الناس كانت بتروح تحتك يا دي المصيبة يا دي العار يا للعار ولسه حاطين الحجر الأسود ده حجر هو النبي مش ضد الأصنام يا رجالة طب ليه محتفظ بالحجر الأسود ده كصنم هناك في الح- في الكعبة الله وبعدين شكله ينم على استخدامه يا جماعة عيب عيب صدقوني الكلام ده عيب عيب الكلام ده عيب عيب عيب المهم بيقولوا ايه بقى جه منين هذا الحجر بيقول لك انه نزل من السماء ده في سنن الترمذي باب الحج حديث 886 نزل الحجر الاسود من الجنه وهو اكثر بياض اشد بياضا من اللبن اشد بياضا من اللبن طب امال ايه اللي سوده يا خبر ابيض على اللي سوده مش معقول بقى اقول لكم ليه بيقولوا اهو ان الحجر الاسود كان ابيض لكنه اسود من مس الحيض في الجاهليه مين اللي قال كده مش انا انا ما بالفش ولا بخترع اسمه محمد حسني عبد الحميد في كتاب ابو الانبياء ابراهيم الخليل نشر دار السعاده القاهره صفحه 92 يا احبائي اللي بتكتبوا في الجرايد وبتشنعوا وبتقولوا ان القمه الذكريه بيتهم الحج وبيقول كلام جنسي فارغ انا بقول حاجه من عندي دي المراجع ديت مش قليله قليله مش مش قدام عينيكم حاجه غريبه الشان جدا هذا هو الحجر الاسود الذي قدسه قدس في الجاهليه طيب ليه بيقدسوه النهارده انا مش عارف انا مش عارف صدقوني فكتاب الأسطورة في القرآن صفحة 17 و19 بيقول أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهلين تؤديه النساء في الحجر وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض ودماء الحيض بالذات وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقم- الأقدمين كذا وكذا وكذا إلى آخره لا ده حتى أنا كان محتاج عشان أضيف حتة كويسة يقول ايه انهم يماثلون لما بيروحوا يمسوا الحجر ده انهم يماثلون الفعل الاول الذي قام به اله القمر اللي هو ال- الحجر الاسود عندما جامع الشمس وهي الالهه ايلات يعني اله القمر بواسطه هذا العضو جامع الاله الالهه ايلات اللي هي الهه الشمس عشان كده بيقدسوا الهلال على مثال ان هو آه، يعني زي ال... كلام غريب شك شكله عجيب مش معقول ابدا ابدا طب يا جماعه انتوا بس بتقدسوا الحجر ده ليه بس انا عايز افهم انا عايز سبب واحد بس بيقدسوه عشان تعالوا نشوف ازاي محمد بيقدس هذا الحجر وماذا قال عمر في ذلك بص آه، دائرة المعارف الإسلامية تقول كان للطواف شأن عظيم وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه فأخذ من الشعائر الوثنية هذه الشعيرة وتقول آه، سنن البيهقي بقى يقول إيه في كتاب الحج أو الحك يعني حديث 9503 كان محمد يقبل الحجر علامة على تقديسه بيقدسه ليه؟ أنا مش عارف أخبرنا أبو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا استلم الركن الحجر الأسود قبله ووضع خده الأيمن عليه يا نهار اسوح تحط خدك الأيمن على الحجر ليه؟ الله أنت عارف كان بيتحط فين الحجر ده؟ لما بتحط خدك عليه مش معقول أبدا كمان ده تاريخ متداري طب ما كان كلام معروف وكنت حاضر أنت أيام الجاهلية وشايف الحاجات دي ازاي وبأي حق ولماذا كلها أسئلة تدور في الذهن يقول لك وكان الرسول يدور حول الحجر سبع لفات سبع لفات سبع سبع لفات بالذات اتهيألي ان من الحته ديت جاء الثعلب فات فات وفضله سبع لفات يمكن يكون حاجه بالشكل ده يعني. منها ثلاثا قافزا كالظباء واربع لفات ماشيا آه، في احترام للحجر المقدس الكلام ده موجود في مسند احمد آه، حديث 2835 حاجه غريبه طب نشوف بقى عمر في نهايه الايه الكلام وماذا قال عمر في صحيح البخاري باب الحج برضه حديث 1597 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه جاء الى حجر الاسود فقبله وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يق- يقبلك ما قبلتك ما هو عمر عارف أصل الحجر ده كان بيستخدم في إيه فم- يعني ما جو- نفسه مش جاياله إن هو يقبله واعترض أيضا عمر على قفز محمد حول الحجر على أساس أنه ليس من طبيعتهم ولكنهم فعلوا ذلك رياء ليرضوا المشركين فصحيح البخاري باب الحج حديث 1605 يقول أخبرنا زيد ابن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للحجر الأسود إني لأع... إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك ثم قال ما لنا وللقصد إنما كنا نرائي بذلك المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال معليش شيء صنعه النبي فلا نحب أن نتركه يا سلام طب وصنعه النبي رياء يبقى يتعمل عشان خاطر النبي عمله يا احبائي المسلمين فكروا في المواضيع دي بصراحه كده المواضيع بتورم المخ وتقزز النفس وتشكك في امور هذا الدين حذر عباده اصنام وله تاريخ اسود عشان كده سمي الحجر الاسود ولا زال يقبل ولا زال يحترم ولا زال يلف عليه ويقدس ولا زال تروح له الملايين من البشر عشان ياخدوا بركة الحجر طب ما البركة زمان ما هي لازم تيجي بطريقة تانية مش بمجرد انك انت تلف حواليه ما اذا كنتوا خدتوا حاجة خدوها كلها بطقسها بقى بالكامل بالكامل وليه الحجاج بيروحوا عرايا او شبه عرايا لحد النهارده هناك امور محتاجة الى اسئلة كتير ومواجهة صريحة مع الواقع وارجو ان الله يستخدم هذه الامور لخلاص نفوس كثيره اليوم يوم مقبول آمين آمين شكرا يا أستاذ بوني أدمن الرب يبارك حياتك لو سمحتي اتينا بالأسئلة آه، ويا ريت تكون الأسئلة في عجالة حتى نستمتع بردود آه، جناب القوم الذكرية بطرس اتفضل المايك معاك الرب يبارك حياتك
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الموضوع الشائك آه، اللي قلت اقترحته علينا واخواتنا ما بيحبوش يقربوا من موضوع الحك ده آه، عموما عشان الوقت ادم اتفضل معاك المايك تقول لنا السؤال اللي عندك لو سمحت
آه، سلام أستاذي أحمد شكرا على البرنامج الرائع سلام يا قدس أبونا الموضوع شائك جدا فسؤال وصل لي بس أعتقد إنه سؤال منطقي جدا لو قلنا يا قدس أبونا إنه آه، بحكم محمد كان في الجاهلية فكان يعني نوعا ما قريب على الشعر الجاهلي والوترية وكل حاجة لكن كيف وصلت إلى محمد أو كما ورد- ورد في السؤال كيف وصلت إلى النبي محمد بعد كل الحلقات بنقول النبي حاجة عجيبة كيف وصلت إلى النبي محمد أساطير الفارسيين ايوه لأن المسافة كانت بعيدة جدا شكرا شكرا يا يا أستاذ ادم سابونا وتفضلوا مع حضراتكم معي.
شكرا يا عزيزي الفاضل والامر واضح جدا لان كان فيه سلمان الفارسي من فارس وهو اللي علم النبي محمد الخنادق والمجانق فليس بكثير ان هو يكون علمه الاساطير الفارسيه. اتفضل السؤال الثاني عشان خاطر الوقت.
السؤال الذي يليه من فضلك يا أرمن
سلام رب المجد يسوع المسيح يكون معاكم كلكم يعني السلام عليكم.
آه جالي سؤال آه السؤال بيقول في موضوع الإسراء والمعراج مهم.
بيقول انتوا ليه بتستغربوا على ان الرسول صعد للسماء بالرغم من ان مكتوب عندكم في كتب النصرانية ان بولس الرسول صعد للسماء الثالثة ليه بتستغربوا ده عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شيء جميل شكرا شيء جميل جدا صحيح مقابله جميله قوي آه، بولس الرسول صعد الى السماء الثالثه وليه محمد ما يكونش صعد الى السماوات السبعه بس التقليد هنا ناقصه حته في الاخراج لان بولس الرسول لم يركب بغلا ولا حمارا ولا براقا صعد بالروح الى هناك ما صعدش على حمير بس ده الفرق الكبير نعم اتفضل يا عزيزي ال- السؤال اللي بعديه عشان خاطر الوقت آه، أرمن لو سمحتي السؤال الذي يليه
آه، شكرا يا بونا طب السؤال اللي جاي عند Life TV تاني اتفضلي يا ريت تقولي لنا السؤال اللي جالك
طيب شكرا لكم آه، سلام المسيح لكم جميعا طيب آه، عشان الوقت هقول السؤال على طول بس آه، اعتقد انه اخوانا المسلمين آه، الاحبة اول مرة يسمعوا آه، هذا الكلام عن الحج والحجر الاسود وهو خصوصا ان اللي- اللي بعد باسين سؤال يسأل الناس يعني هم بيكونوا ناس على اخلاق عالية جدا وغير متقبلين هذا الكلام ولكن آه، بيطعنوا في المصادر والمراجع آه، فالسؤال بيقول دائرة المعارف الإسلامية هي من تأليف المستشرقين الحاقدين فلماذا حضرتكم تستشهد تستشهدوا بها شكرا آه، مايك.
أشكرك أشكرك لأن فعلا ده عمال يتردد في الجرايد النهاردة وواحد كتب في جريدة الوفد طعنا في هذا الأمر وأنا رديت عليه الحقيقة آه، بس رد مختصر وبرضه ده اللي أنا هرده بيه مختصر إذا كان ده من شغل جماعة مستشرقين فلماذا ترجموها من أكثر من نصف قرن هذه مجموعة كتبها مستشرقون فعلا متخصصون وحاصلون على شهادات علمية عالية وأيضا في اللغة العربية وترجمتها مجموعة من مشايخ الأزهر وأول طبعة صدرت ليها كانت سلف- سنة 1933 من حوالي ثلاث أرباع قرن وظلت لحد اليوم وأعيد طبعها بعد سنة 1933 أعيد طبعها سنة 1998 بس بعد احنا ما بدينا نتكلم منها بقت مستشرقين الله طب والثلاث ارباع قرن اللي قبل كده كانت عامله ايه؟ كانوا ناس مسلمين حاجات غريبه في الردود ناس غريبه قوي طب واذا كانت بهذا الشكل ليه شيخ الازهر يقول عنها ان دائره المعارف الاسلاميه التي قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب بنشرها بالتعاون مع مركز الشرق للإبداع الفكري تعد على رأس المشروعات العلمية الضخمة التي تهدي العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة التوقيع شيخ الأزهر الشريف دكتور محمد سيد طنطاوي في 30 يناير 1988 طب وليه سمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة يقول ولا شك فهو عمل متفرد يعتبر من أضخم الدوائر في المعرفة الإسلامية على مستوى العالم مش معنى يقول لي إن في مترجمين علقوا على الكلام فليه بتسيب أنت كلام المترجمين المترجمين دولت اللي هم هيئة علمية مترجمين علشان خاطر يردوا على كلام بحث قضوا فيه أعمارهم عشان خاطر يقننوه علميا ومنطقيا وآثار أم النهارده عايز واحد بس بيترجم يقول لا الكلام ده مش صح واخد بكلامه يطلع مين ده الى جوار هيئه علميه مكلفه بهذه الابحاث الكبرى أه لا دي على فكره ده كلام بقى ما هو هو الحجج الاحاديث اسرائيليه كويس والتفاسير خزعبلات دخلت فيها والقران دخلوا الشيطان دخل فيه ايات قران طيب والكتب الاسلاميه قادرة دخلوها المستشرقين طب ما هتبني ايمانك على ايه بقى؟ الايمان ده هيتبني على ايه؟ لما دي كده وده كده وده كده وده كده ده انت عارف زي واحد راح يزور انسان آه، آه، بخيل عازمه على الاكل قال له اسمع يا ابو يا ابو نسب قال له ايه؟ قال له قدامك عيش قال له ايه؟ قال له الصحيح ما تكسروش طيب قال والمكسر ما تاكلوش وكل ما تشبع لما الاسلام طلع كله سليم ما يكسروش والمتكسر ما يمسوش ويفهم ايه ويعقل ايه ويبني ايمانه على ايه ما تفوقوا بقى يا جماعه تفوقوا كده خدوا الامور بجديه شويه شكرا جناب القنص اتفضل يا عزيز.
آه، ممكن آه، جنابك تقول لنا التاريخ الهجري المزيل به التوقيع لأنه من الأزهر ويجب أن يزيل بتوقيع بالتاريخ الهجري غالي والطلب رخيص يا ابو احمد ماشي يا حبيبي 22 من رمضان سنة 1418 هجرية شكرا أشكرك شكرا السؤال الذي يليه من فضلك
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الاجابه معلش عشان الوقت عايزين ناخد بقيه الاسئله سريعه استاذ يوسف الحق اتفضل معاك المايك تقول لنا السؤال اللي عندك
شكرا آه، سامي المسيح مع قدس ابونا مع الاستاذ احمد انا حقيقه السؤال زي ما جه بالظبط سؤال موجه لقدس ابونا زكريا لماذا لا تتوخى الامانه العلميه وتذكر تعليق المترجم لنفي اقوال المستشرقين اعتقد ان السؤال وصل ما يكون حضرتك شكرا جزيلا هو ده السؤال اللي انا جاوبت عليه دلوقتي وقلت العمل الفردي لا ينقض لجنه علميه مكلفه بالبحث العلمي وانا اتهيالي ان احنا نكتفي بهذا القدر من الاسئله علشان خاطر آه، ال- اللمسه الروحيه ما نفقدهاش شكرا جناب القنص ونشكر المشاركين معنا آه، ونأسف لضيق الوقت عدم أخذ أسئلة أخرى وجناب القنص سيعطينا لمسة روحية عن المحبة الإلهية من الكتاب آمين.
المقدس امين الحقيقه لان ديت الحلقه الخامسه عشر واحنا خدنا ال 14 اللي فاتوا كلهم تاملات ولمسات عن المحبه الالهيه فبقي ما هو رده فعلك الان وعشان كده عمال اقرا احب اقرا لكم يعني من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا صح 13 آية 11 هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا ساعة الآن ساعة لنستيقظ من النوم أي إنسان غفلان في نوم الخطية أو في نوم الظلمة والجهالة أو في نوم في الأديان الباطلة وغير السليمة ساعة لنستيقظ بعد ما بشوفنا كل الحاجات دي وبعد ما سمعنا كل الكلام ده وبعد ربنا ما أنعم علينا بكل الإنعامات دي وبين لنا حبه الكبير إنها ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا الأيام بتجري يا جماعة وبتوصلنا إلى النهاية وبتقربنا منها ففوق فوق يقول يكمل يقول قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونس ونلبس أسلحة النور تقارب النهار يا ريت يا أحبائي آه، في هذا الوقت بالذات إن احنا نستيقظ الآن ونقول له يا رب فوقنا عشان نقوم وادينا حياة جديدة ويوم جديد ونهار جديد وحياة جديدة مقدسة في اسمك قل له يا رب ادخل إلى قلبي ليشرق نورك في حياتي أنا أفتح لك قلبي الآن يا رب لكي ما تأتي بحسب وعدك الصادق فتنير قلبي وحياتي اقبلني إليك كما قبلتك إلي آمين الرب يسمعك ويستجيب في الحال امين امين شكرا رب بارك حياتك جناب قمص أعزائي المشاهدين إخواتي وإخواتي من المستمعين في البالتوك سمعتم الدليل سمعتم البرهان أتونا بما يدحضه أتونا بالدليل الذي يكف هذا الكلام بالدليل والبرهان نحن لا نسعى إلى الاستهزاء بك أو وضعك في وضع مخزي ولكن نسعى إلى خلاصك لقد خلقك الله إنسانا عاقلا استعمل هذا العقل كي لا تكون مثل الدابة التي بلا عقل لأن الله قد أك- أكرمك وكرمك وخلقك على شبهه أي أنك تفكر ولك القدرة على التفكير والتمييز آمين.
إذا أردت نسخة من الكتاب المقدس فراسلنا على العنوان الذي سوف يظهر بعد قليل على الشاشة وأيضا راسلونا برأيكم في هذه الحلقة وتعليقاتكم على البريد الإلكتروني الذي سيظهر في هذه الشاشة قد- بعد قليل الرب معكم وكل ما سمعتموه بالدليل والبرهان آمين.
آتوا إلينا بالدليل والبرهان آمين.
والرب معنا جميعا نشكر جناب القمص الرب يبارك حياتك ويديم خدمتك آمين.
وإلى اللقاء في برنامج حوار الحق مرحبا بكم وإلى اللقاء آمين رب معك